نقول آه، انه ودنك بتفتقد للنغمة الشرقية في الاغاني اللي بتسمعها اليومين دول ولا لسه الشرقية موجودة في الاغاني لا الشرقية موجودة في الأغاني طول ما القرآن بيقرأ لأن القرآن بيقرأ بيقرأ بالن- بالنغم الشرقي الأصيل ال- ال- وده منسحب هل من- النغمة الشرقية دي موجودة مع غياب الألوان المختلفة للغنوة اللي بتدي الطابع الشرقي للغنوة يعني الدور والموال والطقطوقة والموشح كل ده ألوان كانت بتدي للغنوة طابع هل ع- مع غياب هذه الألوان لا زالت النغمة الشرقية موجودة في أغانينا
هو في الحقيقة إن إحنا فقدنا أصولنا والشيء اللي يفقد أصله ما ما يكونش له قيمة الحقيقة كان هناك آه، عدة قوالب للموسيقى الشرقية اللي منها أول شيء أول قالب يعني اللي هو الموشح وبعدين القالب الكبير المهم اللي هو الدور والدور ده أنا أقدر أعتبره زي السيمفونية عند الغربيين والدور هو قالب مصري صرف لأن ما سمعناش إن حد مثلا في تونس لحن دور حد في الجزائر لحن دور حد في سوريا حد في لبنان ما فيش حد لحن دور أبدا إلا المصريين وبتاع وأنا في اعتقادي إن الدور ده ما ظهرش إلا حديثا في عهد عبد الحمولي ومحمد عثمان فقط هم دول اللي أبدعوا الدور ويعني آه، وصلوا فيه إلى قمة ما فيش في ال- الغناء التركي ما يقارب الدور لا أو ال- لا اه ما فيش في التركي صحيح كمان ما فيش التركي فيه موشح وفيه الاوزان الموسيقيه لكن الدور انا اقدر اقول لسيادتك ان ده تقليد للسيمفونيه الغربيه لان تبص تلاقي بينقسم لعده اقسام اول قسم فيه المذهب المذهب ده بيردده المطرب مع الكورال وبعدين يبتدي الحر- الحركه البطيئه اللي, اللي بتشابه المذهب حركه بطيئه يبتدي المل- المطرب يقول منها وبعد شوية يبتدي يقول آهات ويحصل حوار بينه وبين الكورال في الآهات دي بعد كده حاجة اسمها الحركة السريعة أو احنا بنسميه بالبلدي عندنا الهنك الهنك ده حركة سريعة وحوار بين المطرب والكورال وبعدين في الآخر ينتهي إلى القفلة تكون من نفس نغمة الدور
ده يقارب السيمفونية لا، في أكيد تدرجها لا.
وتدرج مراحلها ايوه في الحركه ال andante اللي هي البطيئه والحركه السريعه ال allegro يعني في التشابه يعني ده طب ما هوش الصدق اللي اللي شرحته في الدور ده ووجود المرددين والكورال ما هو ده يقارب دلوقتي برضو الشكل اللي اللي عليه الغنوة حاليا لا يعني يعني ان الكورال بيقول والمطرب بيقول والكورال يرد عليه ده ما هو موجود في الاغاني اللي, اللي موجودة أستاذ حاليا وجدي، لا دوك هوت الوقت اللي موجود مذهب بيرددوه بعد كل كوبليه مذهب واحد انما ال- الدور كان فيه حوار في الاهات الاهات اللي بيقولها المغني غير اللي بيقولوها الكورال واحيانا يقولوا زيه وبعدين الهنك في حركه سريعه ويفضل ير- يقول المطرب وهم يرد لا نفس هذا ال style مش موجود دلوقتي ده كان في نوع من التوزيع يا أستاذ صدقي في ال- في الاهات اللي بي- اللي بيقولها المطرب وبيرد عليه الكورال كان في نوع من التوزيع الموسيقي والهارموني في في, في هذه الأغاني.
آه، في اغاني بس بقول لحضرتك ماهش بالشكل بتاع الدور ابدا الدور له شكل خاص و- وقالب بقول لك متميز للمصريين فقط وبعدين رددوه كل الج- الج- ال- ال- الاقطار العربيه والشرقيه استاذ صدقي ال- ال- ال- هذا ال- الغناء بيتطلب آه، امكانيات صوتيه يعني اصوات متمكنه آه، عشان تقدر تقول هذا هو ال- ده هو ده اللي انا اقصده ان الدور ما كانش بيقوله الا كل ذي صوت بارع يعني ان ما كانش مطرب عنده مقاس صوتي كبير مقاس صوتي يعني ايه كل صوت له مق- مقاس ده بيقول ست مقامات وده بيقول عشر مقامات وفي صوت بيقول خمستاشر مقام وبعدين بقى في اصوات كبيره قوي قوي اللي بتقول ثلاث دو يعني السبع مقامات بتسمى ديوان ففي صوت بيقول ديوانين يبقى 14 مقام وده بيكون صوت بارع طبعا وبيدي فرصة للملحن انه يعمل له حاجة ب- ببراح يعني الاصوات دي بي- بتبقى الامكانيات دي موجوده عندها نتيجه تدريب ولا بتبقى موهبه من عند ربنا متدفقه كده والله هي الطبيعة الطبيعة وللأسف ان الطبيعة ابتدت تضن علينا في هذه الايام بالاصوات العريضة المتسعة المقاسات يعني حاجة ظاهرة غريبة جدا ان كل اللي بيظهروا مثلا مغني يقول تمام مقامات يقول آه، نهار بقى ما يكون مغني كويس قوي يقول له 10 مقامات 11 مقام بس لكن كان عندنا عبد المطلب كان بيقول ديوانين ونص يعني بيقول 21 مقام صالح عبد الحي كان بيقول بالراحه برضه 21 مقام الشيخ علي محمود كان يقول ثلاث دواوين تل- برضه 21 مقام فالاصوات دي خلاص استاذ قنديل استاذ محمد قنديل اه لا قنديل طبعا قنديل بيقول ديوانين وكارم بيقول ديوانين بالراحه يعني وديوانين دي حاجه كبيره جدا عبد الحليم حافظ عب- عبد الحليم حافظ لا عبد الحليم حافظ يقول 8 دواوين 9 دواوين بال... بالكاد يعني آه، استاذ صدقي نقول الميكروفون او ظهور الميكروفون آه، يغير في ط- في اسلوب سماع الناس للاغاني غير في اسلوب اداء الفنانين مه يعني مكن لاصوات ضعيفه س- سرعه الانتشار بغض النظر عن امكانياتها الصوتيه انت سيادتك جاوبت على ال- على السؤال لانك بتقول لي يعني ادى فرصه لاصوات ما كانتش تقدر تظهر في العهد القديم يعني مثلا في اصوات ضعيفه جدا ومقاماتها قليله جدا وظهرت في عهد الميكروفون لكن آه، زمان ما كانش يقدر يغني او يشتغل مغني اللي يكون عنده صوت متسع المساحه وصوت جهوري يعني يقدر ي- يسمع آه، شادر كبير بدون ميكروفون كان زمان كده لكن بقى الميكروفون دلوقتي سهل المأمورية واللي زاد المبلة يعني اقصد آه، ان مثلا كان زمان مفيش غير مطرب واحد يحيي حفلة طول الليل في اي مكان سواء في شادر او في مسرح ما كانش في غير مطرب الوقت في عشرين مطرب وكل مطرب بياخد عشر دقايق بالعافية والشيء ال- الغريب ان المطرب اول ما يظهر على المسرح يسقف هو مش الجمهور اللي يسقف له فدي برضه حاجات هو الواحد بيقولوا التسقيف عدوى يا استاذ صدقي يعني هو هو بيسقف عشان يعد الجمهور فيسقف يبقى ضامن التسقيف يعني طيب يعني هو بيقول لهم في عرضكم سقفوا لي لا هو كان زمان يفضل المطرب يشد في المستمع ويديله الحركه اللي تلقمه في الاول وبعدين ما يعجبوش ده يعمل له يقلب قلبه تانية يعمل مش عارف لحد ما ي- ما يتجاوب مع الجمهور فكانت دي مقدره يعني يا استاذ صدقي نقول ان احنا لازال عندنا نوعيه من الجمهور تحتمل ان مطرب مثلا يطلع يغني على طريقه صالح عبد الحي ويقعد ساعه يدندن نص ساعه يدندن ويليل ويقول مواويل ويبدا يغني والناس تقول اه معاه لازال عندنا نفس النوعيه من الجمهور ولا الجمهور اتغير والله النوعيه موجوده بدليل ان في عندك الفرقه العربيه فرقه الموسيقى العربيه هم بيقولوا ادوار قديمه وفيها الهانكو وفيها ال- الحوار اللي بين المطرب والبتاع وبتبص لا لها جمهور كبير يعني ال- ال- الجمهور اسير ما يقدم له يعني اديله الدور ده واديله الليالي والموال بس هات اللي يتقن هذا و- وسمعه هتبص لا يتجاوب معاه ممكن مطرب يتقن الليالي والموال آه، يعني من المعروف انه ممكن يتقنه في التسجيل انما في حفلة على مدى ساعة ساعة ونص يغني فيها هل ممكن ما ي... ما يخرجش صوته ما يصرخش ما يحدثش الحاجات اللي, اللي بنسمع عنها انه ينشز يعني لو إن- ما... ايا كان درجة تمكنه هل ممكن المطرب ي... يبقى على مدى ساعة بيغني مظبوط بكل الاصول ما هو المطربين بتوع زمان كانوا كده كانوا كو- بالشكل ده وحكايه الت... دلوقتي التسجيل كمان بيتسجل كلمه كلمه ما عادش زي الاول كنا الاول بنقف قدام الميكروفون والمطرب يغني ربع ساعه آه، نص ساعه وبدون انقطاع لكن دلوقتي آه، في آه، في التكنولوجيا الحديثه ان ممكن المطرب يقول كلمه واذا غلط في الكلمه اللي بعديها يقف التسجيل ونكمل له وهكذا يعني بيغ- بيسجلوا كلمه كلمه انا عايز اضيف انه مش كلمة كلمة يا استاذ صدقي احيانا حرف حرف اه يعني ياخدوا مظبوط.
من حبيبي ياخدوا ح من غ- من مره وبه من مره ويه من مره خلاص هي دي التكنولوجيا ولذلك اصبح التسجيل خالي من الروح احنا موسيقى الشرقية دي موسيقى الروح يعني غير الموسيقى الغربية mechanism انا ما بذمش هي mechanism ومقدرة مش واخد بالك انما احنا موسيقانا موسيقى الروح ان الانسان بي- بيتلائم مع ال- الشيء اللي اللي بيحس بيه حقيقة بس نقول غابه السلطنه ايوه اللي هي السلطنه بس فدي موسيقانة هي كده يعني سلطان الموسيقى احنا شعوب غناءة أيوة.
وتحب السلطنة في الغنى مظبوط.
فبتقول اه مع المطرب يعني صح احنا ما بقناش نقول اه احنا عاطفيين اه أنا ممكن نقول اه طبعا ممكن لكن انت بتسمع دلوقتي الجمهور بيقول اه ابدا بيسقف بس يعني اغاني السندوتش دي مش ممكن هو يبقى فيها ده- سلطنة هو الكلام اللي انت قلته ده هو ده السندوتش لكن برضو اذا جبت ديك رومي آه الناس هتسيب السندوتش ده وتاكل الديك الرومي
آه، في اغاني عملها الاستاذ صدقي طبعا يعني انت شاركت بالوان عديده ع- في الغناء آه، واسريت المكتبه بكم هائل على مدى 45 سنه آه، الاستاذ صدقي لما نقف قدام بعض المحاولات نقول ان انت لما شاركت في الغنوه في الاغنيه اللي هي بقت سمه العصر اللي احنا بنعيشه على غرار مثلا غنوه سماح بتاع الاستاذ انديل آه، كنت مرتاح ولا كنت عايز برضه تعمل الدور والموال والحاجات انا لحد دلوقتي انا صحيح عملت الالوان لان انا السينما طبعا لها تقاليد ولحنت للسينما فالسينما دي اجبرتني ان احنا نخرج من ايه من القوالب بتاعتنا اللي هي الدور والتوشيح ولو اني عملت توشيح في في السينما برضه لكن آه بالرغم من كده وبالرغم من خروجي عن برضه التقليد انا الاخر انما لازلت احن الى تلحين الموشح والى تلحين الدور غنوة س- سماح بتفكرك بيا يا استاذ صدق
والله هي غنوة عادية زي كل الأغاني اللي بلحنها يعني أنا ما كنتش متوقع لها هذا النجاح وهي في الأصل كنت هلحنها لفايزة أحمد وفايزة أحمد يا- ما كانش مش عارف موجودة ولا اعتذرت ولا إيه وبعدين اديته الأنديل والأستاذ أنديل الحمد لله ربنا تجلى عليه وأدى كويس الله يرحمها فايزة احمد لما الغنوة نجحت بعد كده ما قالتلكش يا ريتني غنيتها لا ده في حاجة ما هو أنا بقى حصل العكس في عملت ال- لفايزة أحمد وردك على الخدين حلو يا اللي ماشي دي كان أنديل اللي هيغنيها وأنديل كان مسافر تونس في المدة دي فالشجاع قال اديها لفايزة ويعني تبادلوا الحكاية يعني.
احيانا الصدفه بتلعب دور مهم في في حقيقة في في بعض الاغاني يعني يعني مثلا انا سمعت برضو انه عش الهوى المهجور بتاعت نجاة علي برضو لها حدوته كبيره في بالنسبه للاستاذ صدقي هي في الحقيقة آه، حدوتة غريبة كمان لأن آه، أنا في الأصل لحنتها لمطربة اسمها شريفة ماهر فكانت شريفة ماهر عاوزة تتقدم للإذاعة فلجأت إلي وقالت لي إن أنا عاوزة لحن منك عشان أ- أمتحن بيه في الإذاعة فعملت لها هو عش الهوى المهجور ده من كلمات الأستاذ الصفطاوي وبعدين سمعته لها فقالت لي الحقيقة اللحن مش عاجبني ما زعلتش قلت لها طيب عملت لها لحن تاني ونجحت بيه وبعد يجي خمس ست اشهر آه مدام نجاة علي طلبتني وقالت لي انت ما عندكش لحن كده يكون جاهز وبتاع نسجله للاذاعه قلت لها والله عندي لحن اسمعه لك واذا عجبك خدي فسمعتها اللحن ده قالت اه عجبني وسجلته وبعدين انا برضو حتى بعد ما سجلته هي انا مش متوقع له هذا النجاح ونجح فعلا وبيعجب الجماهير استاذ صدقي هي- ال- يعني الجو اللي كان موجود واللي حضرتك اشرت اليه في النماذج دي انه الملحن يقعد مع المطرب ويسمعه اللحن و- والمطرب ممكن يبدي ملاحظاته هل ده لازال موجود في زماننا ولا السرعه خدت والانشغال الشديد خد الفنانين لدرجه انه ما بقاش فيه حتى فرصه ان مطرب يسمع لحن م- من ملحن او يحاول يحفظه منه و- و- والجلسات الفنيه دي مع غيابها هو بن- من عوامل برضه هبوط الغنوة انه بقت الغنوة دي يعني مسائل ب- ب- بتتبادل بين ال- عناصرها بالكاسيت حاجة- حاجه روتينيه الاول صحيح كان في جو فني صادق لان احنا مثلا زمان كنا بنقعد نعمل على اللحن بروفتين ثلاثة أربع بروفات عبل- قبل ما نسجله وفي أيام متفاوتة فالمطرب كان بيعيش في اللحن وبيحس بيه مع الموسيقيين لكن دلوقتي النوتة ويروح على طول على الاستوديو و- ويمكن المطرب يعني سمع اللحن مرة والموسيقيين تقول معاه يقول مرة وخلاص ويروح مأدي تاني مرة فطبعا ما يلحقش المطرب ما فيش البروفات وجو ال- الترتيب للغنوة اللي كان موجود ده لا يا بيه ما فيش
Thank you. كان